يا عبد أقبل على الإيمان والتقوى دع الغرور فإن الله منتقم دع الغرور فإن الله منتقم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة أدوية فعلا أدوية حقيقي والله دواء كلام الله دواء كلام الله شفاء آيات القرآن متعة حلاوة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه خد الدواء بقى المطلوب منك النهاردة أن تشهد ربك على إرادة الشفاء إن ربنا يرى من قلبك إنك عايز تتوب عايز تشفى بقى من المعاصي والذنوب اتنين أن تبرم معه العقد على شراء العفو ثلاثة ثلاثة أن تقطع تذاكر العودة اقطع تذاكر العودة إليه سبحانه وتعالى إن قطعت فاجعل دون الوفاء عهدك بالموت فاجعل دون الوفاء بعهدك الموت أنا عايز أسألك سؤال بالمناسبة قول لي يا وليد أنت يا أبو فانيلا صفرة سنك كم سنة دلوقتي هل تساءلت عمرك كم سنة في ضوء نشاطك أو كسلك مبادرتك أو تقاعسك انتباهك أو غفلتك تستطيع أن تحدد عمرك الحقيقي بيقولوا أن واحد من الناس اللي, اللي ماتوا دولك بيسألوه آخر عمره أنت عشت كم سنة قال لهم أنا عشت سبع أيام قالوا سبعة أيام أنت ميت عندك سبعين سنة قال اللي أنا عشتهم في السبعين سنة دول سبعة أيام هو ده الناس اللي تحسبها صح ان عمرك المحسوب بميزان الايمان لا بذاكرة الايام بحساب الكرام البررة لا بسجلات موظف الحي ابن القيم بيقول كلام زي الفل كلام احلى من الفل بيقول ايه فمن كان فما كان فما كان فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وان عاش فيه عيش البهائم فاذا قطع وقته في الغفله والسهو والاماني الباطله وكان خير ما قطع به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته ابن القيم بيقول ايه اسمع اسمع اسمع من اخطر من اخطر الكلام اللي تسمعه في حياتك بيقول ايه واذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته الا ما عقل منها فليس له من عمره الا ما كان فيه بالله ولله تقدر تقول لي بقى يا عم وليد يا مصفر عمرك كام دلوقتي يعني في خلال ال 34 سنة اللي انت عشتهم دول كان فيهم كام لله كان فيهم قد ايه لربنا وحده صفى لك الحال مع الله وقد ايه كنت تايه وضايع وكسلان وخامل وغافل وعاصي بيقولوا ايه عندنا في الفلاحين يقولوا تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلاما مع غلامة فأما الابن سموه فقر فأما الابن سموه بفقر وأما البنت سموها ندامة هي دي المصيبة الكبيرة ان البطالة والتواني يتزوجوا فيك فيطلعوا فقر وندامة طيب يا عم الشيخ بلاش تقطيم قول لنا نعمل ايه حلها ايه برضو الدواء من القرآن انا مش هجيب لك دواء من بره ابدا الدواء فردية التبع انك تعرف انك في يوم القيامة لا ابوك هينفعك ولا امك هتنفعك ولا مراتك هتنفعك ولا ولادك هينفعوك ولا صاحبك هينفعك ولا الشيخ هينفعك الكل هيتبرى منك الكل ما يعرفكش انا قلت زمان اقعد مع ابنك كده مع مراتك وقول لها انا بحبك وضيعت عمري عشانك فانا ليه عندك طلب بس لما اموت باتي معايا اول ليله في القبر تبات ابنك هيبات قول لهم انا شايل بس المئة الف دول لما اموت حطهم معايا في التربة هيحطهم الكل هيبيعك هي دي اسمع اسمع كلام ربنا كلام ربنا انا لما بقرا الايات دي بتاع سوره الاسراء دي كده بحس انه سيف طخ طخ طخ طخ قول يا مش رجب
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
لفت عليه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ايوه
ومن ضل فإنما يضل عليها أيوة. الله يفتح عليك ما شاء الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
الله يفتح عليك يا مشيخ رجب شوف اقف مع الايات دي كده واحده واحده زي ما قلت لك كده زي السيف وكل انسان الزمناه طائره في عنق مسؤوليته عن نفسه نخرج له يوم القيامه كتابا يل...
سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة تلقاه منشورا اقرا ربنا جل جلاله قال ايه يبصرونهم انت ماسك كتابك كده يوم القيامة اه لما فتحت السماء فكانت ابوابة وتطايرت الصحف من السماء وكل واحد عامل عينيه كده انا قلت عشان النجاة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره ان يقوم بقلبك شاهد من ايه من شواهد الاخرة انك انت تبقى عايش المعنى ده تطيرت صوف يا ترى كتابك هيجي بيمينك ولا بشمالك واحد يروح مخبي ايده الشمال ورا ظهره كده عشان ما يجيش ويرفع ايده اليمين بيفكر انه يقدر يخدع ربنا يروح جاي له كتابه في شمال ورا ظهره خد كتابه اقرا ما انا عارف اللي فيه هقرا ايه اقرا ربنا قال يبصرونهم هتقرا غصب عنك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه وان ربنا بيقول لك بقى فرديه التبعه ان انت مسؤول عن نفسك من اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما يضل عليه ولا تزر وازره وزر اخرى قال الملك جل جلاله العلي وإن تدع مثقلة إلى حملها ها؟
لا يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة شيل معايا يابا لك يا ابن اللي فيها مكفيني اتوكل على الله ياما مفيش حد هيشيل عنك طب اعمل ايه انجو بنفسي خد يا عم خد يا عم كمان حته دواء عشان ما تفضلش تقول لي اعمل ايه كمان حته دواء حته الدواء دي اللي هي ايه ادم ما حدش هيعرفك في الاخره حافظ انت على نفسك في الدنيا بقى ازاي في حاجه اسمها ترويض الحواس ما تخليش ودنك تجري بعيد حافظ عليها ما تخليش عينك تسرح بعيد حافظ عليها لا لا لا ده ما تخليش قلبك يسرح بعيد ولا تقف ما ليس لك به علم قول يا عم الشيخ مريجي
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
السمع والبصر والفؤاد هتسأل طب اعمل ايه اقعد بقى ها.
ولا تمش في الأرض مرحا الله يفتح عليك
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
يا عم انت هتعمل لي فيها هو انت جبل هتعمل لي فيها جبل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اعرف مقامك واعرف نفسك وعلى مهلك شوية بلاش الغرور بلاش الكبر هو ده الدواء ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا طيب اعمل ايه اذا كنت انت زي ما بنقول لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اعمل ايه مع الارض والجبال ربنا يقول لك ده الارض والجبال بيسبحوني انت سبح معاهم تنتظم في هذا السلك كنا قلنا قبل كده ايه لا تمشي عكس الاتجاه الكون كله ربنا بيقول ايه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون في القراءة الثانية يسبحون شاذة القراءة دي ال ال هذا يبقى ال الكون كله الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبرد والبحار والمحيطات والعصافير والطيور والحيوانات كل دول بيسبحوا فماشيين كده كده كده كده كده كده ماشيين كده بيسبحوا فانت لما تبطل تسبيح بتبقى نشاز عكس الناحية التانية ايه قول يا عم الشيخ رجب قول كده تسبح
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تاني احلى تاني يا رب يفتح عليك
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
الله الله الله الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله يفتح عليك الشيخ رجب هي دي تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء كل شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انت مش فاهم بيسبحوا ازاي تاكد ان الكاميرا دي بتسبح والمكتب ده بيسبح والفازه دي بتسبح والنجفه دي بتسبح والفانوس ده بيسبح والخشب ده بيسبح ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انت مش فاهم تسبيحهم بس لو سبحت ربنا هيسخر لك الكلا- ال ال ال ال كل شيء ويبقى كل شيء بيسبح معاك فتنتظم في هذا التسبيح لما قرأت حديث سيدنا نوح عليه السلام وهو بيوصي ولاده وصيكما بسنتين بلا إله إلا الله فلو كانت السماوات والأرض والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو كانت السماوات والأراضين حلقة مبهمة, مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله قال وسبحان الله وبحمده فهي تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق قل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يسبح له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن لما تقول سبحان الله وبحمده تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق زي ما بترزق الشجرة وترزق العصفورة ويرزق التعبان هترزق هترزق عشان كده محتاجة دي صبر صبر ليل ونهار قول يا عم الشيخ مليجي كده
واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله يفتح عليك ما شاء الله
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا شوف بقى شوف بقى خلي بالك من الآية اللي جاية ديك قوي قوي قوي قوي ان اللي بيضيعك انك تمشي ورا التايهين
ولا تطع من أغفلنا
الله يفتح عليك سبحانه هي دي ما تمشيش ورا اللي امره فرط اللي فرط تاه وضاع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله لكل داء إذا ما حل أدوية وللنفوس دواء ما به ألمي وفي الكتاب لنا الآيات جوهرة وفي الحديث شفاء ما به